الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض اللهم لك الحمد أحييتنا وأكرمتنا وأعطيتنا الإسلام ولم نسألك وإنا الآن نسألك جميعا الجنة اللهم أعطيتنا الإسلام ولم نسألك فأعطنا الجنة ونحن نسألك اللؤلؤ والمرجان في شرح صفات الرحمن صفات الله عز وجل هي التي تفعل كل شيء في هذا الكون كل الخلق ثمرة من ثمرات اسم الله الخالق كل الرزق ثمرة من ثمرات اسم الله الرازق والرزاق كل الجمال آثار اسم الله الجميل وصفة الجمال لله عز وجل كما قال ابن القيم رحمه الله وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان فجماله بالذات والأسماء والأوصاف والأفعال بالبرهان يا منبت الأزهار عاطرة الشذا هذا الشذا الفواح نفح شذاك يا مجري الأنهار ما جريانها إلا انفعالة قطرة لنداك أترك عين والعيون لها مدى ولا مدى لمداك سبحانه وتعالى وجل جلاله الله الله كلمة حروفها أجمل الحروف ومعانيها أجمل المعاني وآثارها أجمل الآثار والأخبار عنها أحلى الأخبار الله سبحانه وتعالى وجل جلاله نحن من خلق الله عز وجل نحن من خلق الله عز وجل خلقنا بيده ونفخ فينا من روحه خلق فينا البر والفاجر والمؤمن والكافر وصاحب الخير وفاعل الشر كل ده من خلق الله بس أنا عايز أقول لكم على حاجة أن الله الذي خلقنا يعلم ما استودعه كل واحد فينا يا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا هو عارف هو وضع فيك إيه من خير وشر قال تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض فلما ربنا يعلم ما أعطانا بيكون أعلم بما يصلحنا أنا هسألك سؤال أنت خلقت بنفسك أنت اتخلقت بنفسك عملت نفسك الإجابة هتقول لا إذا أنت لم تخلق لنفسك أنت ملك لله عز وجل اتكلمنا في المرة اللي فاتت مع فضيلة الدكتور حازم شومان حلقة كانت بعنوان لقاء الأحبة كنا بنتكلم فيها إزاي الواحد يلقى الله عز وجل ووعدنا إن إحنا هنتكلم في حلقة أخرى اسمها الله ورسوله أغلى من حياتي ليه أغلى من حياتك؟ لأن الله هو الذي وهبك الحياة فوضع طبيعي أنك تفضله على حياتك تاني حاجة إن أفضل حياة التي تحياها لله وأفضل ممات الذي تموته في الله قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الموضوع ده كبير جدا وعظيم جدا إنك تعيش واهب حياتك لله عز وجل أنت ليك حياة واحدة فلا, تضع فلا تضعها إلا في خير لا تضع نفسك إلا في خير لازم تضمن إن نفسك رايحه الجنة في المكان اللي أنت هتحطها فيه علشان كده الصحابة كانوا يضحوا بالمال وبعدين يقولوا لا المال ما يكفيش طب نضحي بالجهد برضو الجهد ما يكفيش طب الروح لو كان في حاجة أكتر من الروح كان حصل حتى وروحك بتطلع اه انت مبسوط اه مبسوط بايه مبسوط بربنا مبسوط انه خلقك والان روحك بتطلع علشانه فانت طالع له لذلك بلال بن رباح عند وفاته قالت امرأته وحزناه قال بل قولي وطرباه ده وقت الموت وقت التقطيع وقت خروج الروح نعم ليه؟ لأن المؤمن نهاية سجنه نهاية سجنه إنه يموت الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الموضوع ده عظيم جدا وراقي جدا علشان كده مش هتنفع فيه حلقة ولا اتنين احنا هنتناوله من المرة اللي جاية ان شاء الله عز وجل ليه لان المرة دي احنا معدنا مع حلقة برضو في صفات الرحمن سبحانه وتعالى ولكن لابد ان احنا نعرفها ولازم نكون على يقين منها وهي ان الله لا يهمل لا يهمل الله لا يعصى ثم لا يعاقب إلا أن يعفو أو يصفح الله سبحانه وتعالى لا يعطى له الظهر الله لا يفضل عليه أحد الله سبحانه وتعالى لا يؤجل ولا يؤخر اتق الله ولا تعصيه ليه لأن الله يعاقب من عصاه من يعمل سوءا يجز به اللي بيعمل معصية لازم يجز بها من يعمل سوءا يجز به وقال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد هنأجل الله ورسوله أغلى من حياتي لجمالها ولطفها ورقتها وهناخد الليلة دي إن ربك لبالمرصاد ليه؟ أصل الواحد لما يشوف طغيان وظلم وجبروت وبغي إزهاق أرواح أجساد بتمزق أشلاء بتشتت أطفال بيتموا وبيشوهوا وآباء بيقتلوا وأمهات بترمل أو بتثكل في أبنائها أراضي بتؤخذ بيوت بتتهدم بطون بتجوع ألسنة بتتكمم أفواه بتتقفل إيه الظلم ده إيه الجبروت ده رسالة بنوجهها من, من ها هنا من هذا المنبر الطاهر إلى كل ظالم ثم إلى كل مظلوم إلى كل ظالم نقول له نقول له إن ربك لبالمرصاد اتق الله كما بعث الله موسى وفرعون موسى وهارون إلى فرعون قال تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ولما ذهب موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون قال له ماذا قال له قال هل لك إلى أن تزكى نبي الله موسى قال هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى جايب له أدلة وإحنا النهاردة جايبين أدلة إحنا النهاردة جايبين أدلة للظالم والمظلوم واللي بيشاهد الاثنين الظالم حتى يرتدع ويتقي الله إنه لا يفلح الظالمون آيات في كتاب الله عز وجل لازم نبقى متأكدين دي صفات ربنا وهي العدل إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما الله لا يرضى للظلم ولا يرضى لعباده الكفر وقال تعالى يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا فلا تظلموا فما بال من سفك الدماء ورمل النساء وأخذ الرجال ويتم الأبناء فما بال من قطع الأرزاق وعاد الخلاق سبحانه وتعالى وامتطى صهوة جواد النفاق نقول له اتق الله اتق الله إن ربك لبالمرصاد وإحنا خايفين عليك وخايفين على كل ظالم لأن إحنا بعثنا هداة هداة كما قال ربعي بن عامر ابتعثنا الله ونسأل الله أن نكون من هؤلاء يا ريتنا يا ريتنا نعرف نوصل كلمة لمن ظلم ونقول له اتق الله يا ريت يا ريتنا نقدر نقول للي ترك اخوانهم نقول لهم اتقوا الله ذنبهم في رقبتكم ذنبهم في رقبتكم كل قطرة دم هيتحاسب عليها من سفكها ومن ساهم على معهم على ذلك نقول له اتق الله اتق الله رسالة بنوجهها لكل ظالم نقول له ربنا رأى ما فعلت والله إذا قال أنه رأى والله إذا قال أنه شهد فكفى بها شهادة ألم تسمعوا قول الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم جنات عدن أولئك لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود يقبل التوبة لمن تاب يتوب الله على من تاب سبحانه وتعالى الحق إن وجود الظلم الواقع على إخواننا بيشغلنا كلنا هنكلم الظالم ونقول له نهاية الظالمين كانت ازاي ونقول للمظلوم لا لا تحزن اصبر فإنك على الحق هنقول لك الكلمة اللي قالها طفل رضيع لأمه حين أرادوا إلقاءها في النار فتقاعست قصة أصحاب الأخدود فقال لها يا أمة اصبري فإنك على الحق اصبري فإنك على الحق الحق يعني الحق يعني الثابت الذي لا يتغير دي كلمة حق الحق يعني شيء الثابت الذي لا يتغير في يوم قيامة آه والقيامة حق ثابتة لن تتغير والجنة حق لمن أطاع الله عز وجل هذا ثابت ولن يتغير والنار حق للعصاة والمذنبين والطغاة والظالمين وهذا أيضا لن يتغير قوله الحق قول الله لا يتغير لا مبدل لكلماته دينه الحق لا مبدل لأحكامه ولا لشريعته ربنا قال أن الظالم لا يفلح قال تعالى إنه لا يفلح الظالمون تسمع تاني إن الله لا يهدي كيد الخائنين تسمع ثالث قال الله عز وجل والله لا يحب الظالمين إنه لا يفلح الظالمون إن الله لا يهدي كيد الخائنين إن الله لا يصلح عمل المفسدين فتخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يقطع صلاح من أفسد واحد أفسد خلاص ربنا مش هيصلح عمله أبدا خلاص إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يهدي كيد الخائنين فاصبروا اصبروا يا أهل غزة اصبروا فإنكم على الحق فكم أهلك الله عز وجل من قبلكم قرونا بسبب الظلم اللي هم ظلموا يعني أقول لكم اصبروا فإن الله يهلك الظالمين بسببكم لأنهم استحقوا العقاب بسبب ظلمهم لكم أيها المستضعفون هناخد أول مثل من الظلم وكان هو أعظم شخصية ظالمة في التاريخ أكتر واحد ظلم ويضرب به المثل في الظلم تفتكروا مين إنه فرعون تعالوا الأول ناخد الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم فيها أنه يعاقب العصاة قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد وعلى فكرة احنا احتمال يكون في حلقة تانية نتكلم فيها عن عاد وثمود وهنجيب لكم برضو آثارهم في الأرض كيف تركوها الآثار الحقيقية احنا بنطوف وبنجيب لكم من كل مكان ألم ترى كيف فعل ربك بعاد شوف كلمة فعل فعل يعني ايه فعل يعني الهدام والدمار وتحطيم آثارهم بل وكل ما يملكون بل وأجسامهم وأرواحهم فعل يعني ايه فعل يعني شيء بسيط جدا مما مما يستطيع الله فعله فعل دي يعني حاجة بسيطة العمل يعني حاجة كبيرة لكن فعل حاجة كده بسيطة كده ألم ترى كيف فعل ربك بعاد مش هتكلفه حاجة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صفة من صفات الله عز وجل وهي أنه يرصد الظالمين ويراقبهم ويراهم وهنشوف في أول شيء معانا النهاردة وهو قصة فرعون فرعون ظلم أما النساء استحياها وأما الأطفال فقتلهم وأما الرجال فقتل أنا عايز أوريكم جثة فرعون أدي جثة فرعون معانا هو ده فرعون الذي أذى وطغى وظلم كيف حاله الآن دي جثته الحقيقية وده اكتشاف فرنسي لجثة فرعون لما حللوه لقوا ان على جلده ملح قالوا ده ملح من آثار بحر كان كان غرقان فيه قبل ما تستخرج جثته ولما كشفوا على آه، حنجرته وزوره يعني لقوه مخنوق اس- باسفكسيا الغرق و وقالوا ان جسمه كان مكسر احتمال يكون لينا وقفة تانية مع فرعون في الحلقة القادمة ب- بفيلم اكتر من كده ونجيب شهادات ال- العلماء الفرنسيين اللي شاهدوا بذلك آه، آه، آه، قالوا ان جسمه متكسر من جوه تكسير خفيف علامة على ان آه، آه، اتعرض لضغط شديد بدليل انه ما اتعورش ما اتجرحش جلده ما اتجرحش ولا لحمه اتقطع ده معناه انه اتعرض لضغط بس ايه بس مش عنيف اتكسر بعض عظامه وقالوا ان ده نفسه اللي بيحصل ساعة الشلالات يعني غرق الادله كلها بتقول ان هو آه، آه، بس انا عايزكم تشوفوا شكله مره تانية لما قال الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية يا ريت يا استاذ ياسر توريها لنا مره تانية لحد ما نشوف الفيلم الطويل بتاعها ان شاء الله المره القادمه ان شاء الله ادي شوفوا صوابعه وجسمه وادي فرعون لما ربنا يقول لتكون لمن خلفك آية نجاه ببدنه عشان العالم كله يكتشف انه مات غريق وهو ده فرعون موسى لا حول له ولا قوة ولا يستطيع انه يدفع عن نفسه ن- ضرا ولا شرا وبقى فرجة الناس بتشاهدها حتى يعتبر الظالمون هي دي نهايتها هي دي نهايتها ويا ريت دي نهايتها ده عليه آث- آثام وأوزار كل من آدي فرعون شوفوا لا حول له ولا قوة لتكون لمن خلفك آية عشان اللي وراك يعتبره إن كان ظالم أو مظلوم الظالم يقول أدي منظر من ظلم والمظلوم يقول أنا مش قلقان في يوم من الأيام ربنا هياخد لي حقي ممن ظلمني وادي كانت النتيجة لفرعون لا معانا بقى حاجات تانية بس هقول لكم الاول ايه الحاجات التانية دي الاشتراكية ال ال يعني ال- العقيدة الشيوعية التي تنكر الأديان ويقولوا أن ال- الدين ده أفيع- أفيونة الشعوب وأن ال- ال- مفيش إله موجود وهي آه، كانت نظرية ماركس ولينين وستالين الناس دي هم اللي أسسوا الشيوعية في الاتحاد السوفيتي وكانوا بيقولوا نؤمن بثلاثة ونكفر بثلاثة نؤمن بالشيوعية وبالملكية والملكية العامة و- وبالاشتراكية طيب ويكفروا بإيه؟ قالوا نكفر بالله مفيش حاجة اسمها الله والعياذ بالله تعالى والدين والملكية الخاصة محدش ينفع يمتلك مال هو ده كان إيمانهم تفتكروا إيه العقبة الوحيدة اللي كانت موجودة قدامهم العقائد والدين طب مين اللي كانوا بيقف قصادهم المسلمين ويا ريتهم كانوا بيقفوا قصادهم يعني بيحاربوهم لا المسلمين كانوا بس ثابتين على دينهم لان كانت الاتحاد السوفيتي في جمهوريات كتيره مسلمه والى الان سبحان الله العظيم وقفوا في وجه هؤلاء بالعقيده ما قالوا لهمش آه، آه، آه، انتوا اللي بتعملوه ده احنا مش عايزينه لا قالوا لهم سيبونا بس نعبد ربنا سيبونا نؤمن بالله عز وجل تفتكروا راديو ما رضوش ابدا استأصلوا شقفة المسلمين واللي ما قدروش عليه تهجير او تعذيب عشان يرجع عن دينه ابادوه سلطوا عليهم الجوع والعطش والعري والبرد ماتوا اكوام فوق اكوام اكتر بكتير جدا من اللي بيحصل في غزه دلوقتي انا عايز اقول لكم ان المذابح دي اتقتل فيها 20 مليون انسان مسلم 20 مليون مسلم اتقتلوا في الإبادة الجماعية اللي حصلت من زعماء الاشتراكية ماركس ولينين وستالين لكن ايه اللي حصل بقى بعد كده نتيجة الظلم ده ايه اللي حصل لماركس ولينين وستالين وكل زعماء الشيوعية زي ما انتم شايفين انها سقطت سقوط مدوي آه، تعالوا الاول نشوف هم عملوا ايه في الناس وفي المسلمين ونشوف المذابح والمجاعات اللي سلطوها عليهم وبعدين في الاخر هوريكم كانت النتيجة عاملة ازاي تعالوا معايا دول قاعدين عشان يتقتلوا وده بيحفر قبره شوفوا ده بيتردم وهو حي لاحظوا هتلاقوا حي بيحرك دماغه بيدردموا عليه وادي ستالين بسماجة بيسقف لهذه المذابح شوفوا ده بيتقتل بدم بارد ودي طفلة جعانة مسكينة ودول بيساقوا عشان يشتغلوا بالسخرة شوفوا بي- بيكسروا الجبال واقفين عليهم بالبنادق محدش يقدر يتحرك وادي ستالين بيحيي مرة تانية تهجير تعذيب في عز البرد ده دي اطفال مساكين يتموا في معسكرات للمعتقلات حتى الاطفال لينين لاحظوا لينين شوفوا وشه عشان تشوفوا بعد كده ايه اللي- إيه اللي حصل له وادي المجازر مقابر جماعيه اجسام فوق بعضها وادي الزعماء المزعومين بسقفوا له كما يصفق العالم الآن للظلمة تشريد تجويع شو دول ماتوا على جانب الطريق مش قادرين يمشوا ماتوا ولا حول ولا قوة إلا بالله البرد قارس الصورة أبلغ من أي كلام اشتغلوا بالسخرة مساكين زي بالظبط ما إسرائيل شغلت المسلم أدي جوع ضلوعه باينة وأم مش قادرة تأكل أولادها شوفوا المجاعات شكلها إزاي زي ما المجاعات حصلت بالظبط على غزة ظلم ورا ظلم شوفوا المساكين خلاص مفيش مجاعات لينين كان بيقول انا هسلط عليهم الجوع لحد مش ينسوا الدين هينسوا الله بنفسه لينين كان بيقول كده ادي القبور صدقوني يا اخواني ما لقوش اماكن يدفنوا فيها الناس كانوا بيرصوهم فوق بعضهم كانوا بيرصوهم فوق بعضهم مفيش اماكن يدفن فيها الناس ادي النعوش داخله للمقابر عندهم مفيش اماكن يدفنوا فيها الناس كانوا بيحطوهم فوق بعضهم زي ما هتشوفوا دلوقتي شوفوا الاجسام شوفوا الاعداد ظلم ظلم حسبنا الله ونعم الوكيل كل دول تركوا ديارهم عشرين مليون مسلم قتلوا بدم بارد في هذه الثورات البلشفية والاشتراكية والشيوعية داخل الاتحاد السوفيتي شغالين ليل ونهار سخرة كما فعل بإخواننا الظالمون كما فعل الظالمون بإخواننا في غزة وكذلك يفعل الظالمون في كل وقت فرعون كذلك كان بيسخر بني إسرائيل خارطة الاتحاد السوفيتي أنا بقى هسألكوا سؤال ايه اللي حصل للاتحاد السوفيتي وايه اللي حصل للناس بعده اتفكك الاتحاد السوفيتي طب فين زعمائه ادي لينين محطوط بيتحنط اتفتحت بطنه وطلعت كل امعائه وحنطوه وحطوه داخل برواز وادي المكان اللي هو فيه ركزوا بقى معايا ادي لينين وش الدين لكن من جوه في ايه مفتوح بطنه من زوره لحد اسفل بطنه وطالع كل امعائه وشوفوا منظره وهم بيحطوه في الفورمالين بعد ما جسمه عفن قدام الناس مش قادرين يحافظوا عليه متحنط بالطريقه دي لينين اللي كان بيقول هنسيهم ربنا دلوقتي بقى صنم متخشب بقى ملوش اي لازمه بقى فرجه الناس بتتفرج عليه الناس كلها مدفونه وعوراتها مداريه وده شوفوا بقاله عشرات السنين ميت ولكن يكشف جسده ويهتك ستره والناس تتفرج عليه وتعدي عليه انتوا عارفين كانوا بيقنعوا الروس ان ده ما ماتش انه هيعيش مره تانية طبعا كانت كذبه كبيره جدا وقعت الشيوعيه ونزلت الاشتراكيه وتفكك الاتحاد السوفيتي وبقيت الجمهوريات المسلمه مسلمه بل وتحررت واستقلت على الاتحاد السوفيتي والان يقولون لا اله الا الله بمنتهى الحريه وبداوا يقيموا شعائر دينهم ويصلوا ويقيموا عباداتهم مرة تانية الحقيقة الكلام ده يعني ممكن حد يقول الكلام ده كان من عشرات السنين وهو طيب لا ده أنا جايب لكم من المعاصرين من المعاصرين آه البر لا يبلى والذنب لا ينسى والله لا ينسى سبحانه وتعالى ولا يموت الله سبحانه وتعالى شهيد على كل شيء وهو على كل شيء قدير من المعاصرين اللي هنتكلم عليهم الليله دي ظالم من اظلم الظلمه ظلم المسلمين والعزل في دير ياسين وظلمهم في 67 سواء كانوا فلسطينيين او مصريين وصاحب تخطيط لمجازر كتيرة منها مجزرة قانا ومنها صبرة وشتيلة وصاحب بلاء ومصايب كتيرة وهو اللي اقتحم المسجد الأقصى أراد أن يتكبر على الله فيه أنا هوريكم الأول شيء من اللي عمله من المذابح وبعدين تعالوا نشوف كانت النتيجة عاملة ازاي في الآخر خالص تعالوا نشوف شارون ومذبحة صبرة وشتيلة إريال شارون عارفين إرهابي إسرائيلي هو المخطط لمذابح صبرة وشتيلة إيه مذابح صبرة وشتيلة دي؟ دي مذابح كانت في سنة 82 والمذابح دي راح ضحيتها في 36 ساعة 3600 إنسان هم دول اللي قدامكم أكوام أكوام شوفوا مقيدين بالسلاسل وكانت تفقع العيون وتذبح الرقاب ويضربوا بالرصاص في داخل سيارتهم وداخل بيوتهم قفلوا معابر المخيم ده من كل ناحية علشان ما حدش يدخل لهم لا مصورين ولا منقذين ولا إسعاف ولا أي شيء ونزلوا قتل في الناس المساكين العزل 36 ساعة 3600 إنسان بمعدل بمعدل 100 إنسان كل ساعة يقتلوا ليل ونهار قتل كانوا بيشيلوهم بالجرافات ولدرجة مش عارفين يواروا هذه العورات شوفوا عمالين يعقموا الأماكن كل المكان فيه الميكروبات والانتفاخات أجسام أجسام متعفنة وادي أم فقدت أولادها وفقدت بيتها يا إخواني علشان يداروا هذه المصيبة مش عارفين يودوا الأجسام فين بقوا يحطوهم داخل البيوت وبعدين يهدموا عليهم بالجرافات باللودرات فينزل البيت على القتلى والموتى علشان ما حدش يشوفهم لكن أراد الله أن تخرج هذه الفضائح ويعرفها الناس بعد ما وسائل الإعلام دخلت وادي مذابح صبر وشتيل المخطط الأساسي بتاعها كان أرييل شارون لكن كل أم ثكلت أولادها وكل أب فقد أولاده وترملت امرأته يحاسب الله عز وجل من فعل هذا أدي أرييل شارون مخطط هذه العملية سكت أرييل شارون على مذبحة صبرا وشتيلا سنة 82 لا وإنما عمل إيه راح دخل المسجد الأقصى خلاص هو ريل شالوم دايما يقول كده يقول احنا ما عندناش حدود أي مقدسات احنا ننتهكها وأي شيء ن- نقدر ن- يعني نخترقه فأنا هجيب لكم شوفوا دي المذابح اللي حصلت ساعة الانتفاضة بسبب دخوله المسجد الأقصى وطبعا ظلم للمسلمين باستمرار قتلى وادي محمد الدرة اللي قتل في الأحداث طب يا ترى بقى شارون ايه اللي حصل له يا ترى مات يا ترى قتل يا ترى عذب يا ترى شوه لا شارون وإلى الآن موجود في مستشفى في أمريكا بيتعالج بيتعالج ولكن فاقد لكل شيء هو شايف إيه لا يرى إلا وعد الله وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون شارون الآن في غيبوبة تامة بقاله سنوات أكتر من 3-4 سنين لحد ما جسمه أصبح في منظر الله وحده يعلمه احنا معانا ادي صورة شارون طبعا وهو بين جنوده وبين حراسه داخل المسجد الاقصى لكن حد قدر يحرسه من عقوبة ربنا او حد قدر يمنعه من انتقام الله عز وجل محدش قدر يمنعه محدش قدر يمنعه ان ربك لبالمرصاد انا عايزكم بقى تشوفوا صورة شارون مش دلوقتي ده دلوقتي تلاقيه بقى حاجة تانية خالص انا عايزكم تشوفوا تشوفوا صورته وهو في المستشفى الكلام ده من حوالي سنتين تقريبا والصوره يا استاذ ياسر إيه، صوره شارون وهو موجود كل شويه يلاقوا امعاء واقفه ما بتتحركش ففي تعفن في بطنه فبيشيلوا الحته اللي اتعفنت وبعدين يقفلوا بطنه مره تانية وبعدين يلاقوا الامعاء غلقت ادي صوره شارون وصورة جسمه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون هي دي صورة شارون اللي موجودة دلوقتي لكن الكلام ده كان من سنتين شخ... تخيلوا بقى منظره دلوقتي بقى شكله عامل ازاي غيبوبة تامة لحد قادر ي... ي... يعني ينقذه ولاحظوا بقى انه كمان صورة فرعون القديمة يا ريت نثبتها يا استاذ ياسر صورة فرعون القديمة مع فرعون لمثل هذا العصر اللي احنا فيه ادي صورة شارون وجنبها صورة فرعون علشان التشابه كبير بينهم ده كان بيقتل وده كان بيقتل وده كان بيشرد وده كان بيشرد دققوا النظر وشوفوا شارون اللي كان ماشي من شوية في المسجد الأقصى متكبر ومغرور وشارون اللي من شوية كان م- م- مخطط لمذابح صبرة وشتيلة الآن بيقتل بكل نفس بكل طفل ز- سفك دمه بكل أم رملها وبكل آه، آه، زوجة آه، آه، يعني شرد أسرتها آدي في آدي في شارون محدش يقدر يمنعه ولا يمنع عقاب الله عنه إن ربك لبالمرصاد إن ربك لبالمرصاد هوريكم حاجة تانية من آثار ظلم بل وخيبة الظالمين الظالم, الظالم دايما خائب لأنه بيعادي ربنا سبحانه وتعالى شارون ده نفسه كان في مكوك فضائي في في امريكا اسمه كولومبيا المكوك ده مكوك ضخم جدا كانوا بيعدوه علشان يقعد 16 يوم في الفضاء يلتقط صور ويعمل يعني المهام الفضائيه بتاعته سواء كان بقى آه، كواكب و- وفلك او تجسس واستخبارات مكوك فضاء مين بقى اللي كان قائد لل- للصاروخ ده كان قائد فضاء اسرائيلي قائد الفضاء الإسرائيلي ده آه، كان بيكلم شارون بالتليفون على الهواء قبل ما يطلع على طول آه، لل- لل- لل- للمهمة دي هو وبقية الطاقم الطاقم اللي معاه فشارون قال له وبعدين خطب بعد كده وكرر نفس الكلمة قال له اطلع اطلع في السماء علشان كل العالم يعرف ان احنا ملناش حدود احنا ملناش حدود احنا بنتخطى كل الحدود بنتخطى حدودنا بنوصل ل- للبلاد ال- اللي حوالينا ناخد حته من لبنان حته من الاردن ممكن برضو عايزين من النيل الفرات ن- نبقى عايزين ناخد مصر هي كمان هي رخره ها، ما ما عندناش حدود حتى في السماء عايز يقول ايه ان ممكن نوصل كمان لرب هذا الكون هو ظالم طاغي لعنة الله عليه قال له الكلمة دي من هنا والتاني ضحك واتبسط قائد فضاء إسرائيلي طبعا آه، يعني أمل لأي إنسان لأي جنسية إنه يطلع في ال- في الرحلة دي كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة أن هذا المكوك أول ما خرج من المجال الأرضي لسه ما استناش لما يوصل لفوق في السماء زي ما قال شارون أول ما خرج من المجال الأرضي انفجر انفجر وتابعوا الأخبار دي وارجعوا لها في أماكنها أو ارجعوا لها على الإنترنت هتلاقوها وورينا جزء من الموضوع ده يا أستاذ ياسر عشان بس النفوس تهدى كده وإن مفيش حد آدي طاقم وآدي الصاروخ وطالع ودقايق معدودة والصاروخ انفجر ونازل وادي اللي ملهمش حدود ملهمش حدود ادي الصاروخ اهو طالع بص مره واحده هينفجر اهو آه وينزل فتافيت وحتت يهبط خلاص حتت ادي صاروخ كولومبيا وما من طير طار وارتفع الا كما طار وقع ربنا سبحانه وتعالى ربنا لا يحتاج لصواريخ ولا القنابل ولا الطيارات عشان يهزم خلقه لا ربنا سبحانه وتعالى ولله جنود السماوات والارض الطيارات اللي طايره دي في هوا مين في هوا ربنا مين اللي ماسك كل الطيران انه يبقى موجود بين في في جو السماء قال تعالى ما يمسكهن الا الرحمن الطيور وال- وال- واللي واقفه دي في الهواء وبتطير ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ماسكها فربنا سبحانه وتعالى لو امر الهواء انه ما يمسكش الطياره دي هتقع وتنفجر باصحابها لو امر الله سبحانه وتعالى النيران دي انها ما تحرقش المساكين دول مش هتحرقهم معايا لو ربنا سبحانه وتعالى امر الجبال انها ت... إنها- انها تندك عليهم هتندك البراكين لو امر الله بركان هيطلع من تحتهم يدمرهم ولله جنود السماوات والارض وما يعلم جنود ربك الا هو ربنا سبحانه وتعالى عنده كل الجنود ده انا عايز اقول لك على حاجه ده انا هقول لك على مثل عجيب جدا ربنا سبحانه وتعالى عاقب بيه بني اسرائيل مره بالرعب يعني تبص تلاقي الجنود اللي بي- الجنود اللي, بي... اللي ربنا سبحانه وتعالى بيهزم بيها بني اسرائيل وبيعاقبهم بيها آه، جنود آه، مش مرئيه يعني ج- جنود لا هي قنابل ذريه ولا هيدروجينيه ولا نيتروجينيه كلام حاجه مش مرئيه اساسا ابسط جنود, جنود زي ايه زي الرعب قال تعالى وظنوا انهم مانعتهم حصنهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين الخوف خلاهم بقوا يكسروا بيوتهم ويدوها للمسلمين ومرة تانية تبص لي ربنا سبحانه وتعالى بالريح سلط عليهم الريح في الأحزاب لأن هم كانوا حزابوا الأحزاب ومرة تالتة كلمة ربنا كلمهم كلمة واحدة عمل فيهم إيه بالكلمة دي قلبهم قرد قردة اتقلبت أجسامهم أجساد قردة ها لما عصوا الله يوم السبت ربنا عاقبهم بإيه كلمة قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كلمناهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ان تتقي تعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير وبإجابة الدعاء جدير سبحانه وتعالى فلا تيأس أبدا وثق في نصر الله عز وجل للمظلومين والصابرين واستعينوا بالصبر يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم من همهم فرجا ومن ضيقهم مخرجا وأن يطعم جوعاهم ويشفي جرحاهم وأن يؤمن روعاتهم ويستر عوراتهم ويفك أسرهم اللهم اللهم فك أسرهم اللهم فك أسرهم اللهم فك أسرهم واجبر كسرهم وأمن روعاتهم واستر عوراتهم وانصرهم من ظلمهم اللهم انتقم من ظالمهم اللهم انتقم من ظالمهم وفك حصارهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا من بالإجابة جدير ويا من أنت على كل شيء قدير اللهم يسر أمرنا جميعا اللهم يسر أمرنا اللهم يسر أمرنا واشرح صدرنا وارفع قدرنا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم وإلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل ونسأل الله في اللقاء القادم أن يكون الحصار قد فك عن إخواننا وأن يكون همهم قد فرج وضيقهم قد أخرجوا منه نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الثبات وأن يتقبل شهداءهم السلام عليكم ورحمة الله
حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى